إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبزره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين وما زلنا في حديثنا حول قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما زلنا مستمرين وكنا قد بدأنا في حديثنا حول قصته وسيرته رحمة الله عليه عندما تحدثنا عن محاربته للبدع والعقائد المخالفة للكتاب والسنة وكيف كان جهاده الدائم ضد المبتدعة تكلمنا عن شيء يسير من هذا الأمر كيف كان يحارب البدع والعقائد التي تخالف الكتاب والسنة ونستكمل حديثنا حول هذا الأمر في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى ولعل حديثنا حول قصة حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يكون هذا هو الدرس الأخير في سيرته رحمة الله عليه كيف كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه محاربا للبدع وكيف كان يحارب العقائد المخالفة للكتاب والسنة وكيف كان جهاده الدائم ضد المبتدعة الذين ابتدعوا في دين رب العالمين يقول عنه الحافظ ابن عبد الهادي قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال هو قامع المبتدعين وقال كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وكان شجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين كذلك قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية الروافض اللي هم الشيعة الرافضة الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقالوا بأن علي رضي الله عنه وارضاه هو الأحق بالإمامة أن يكون أمير المؤمنين بدلا من أبي بكر الصديق وبدلا من عمر الفاروق وبدلا من عثمان ذو النورين فقالوا أن كان أولى بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو علي واتهموا الصحابة بأنهم كذب وقتل وكفر وارتدوا واتهموهم بكلام كل هذا الكلام مآله في النهاية عياذا بالله إلى الكفر بل كما أن الخميني صنع لهم ما يشبه الأذكار أذكار الصباح والمساء فيصبحون ويمسون على لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ويظنون أن هذا تقربا لله تبارك وتعالى ويتهمون أهل السنة بأنهم نواصب يعني الشيعة الروافض يسمون أهل السنة بأنهم نواصب نواصب بمعنى أننا ناصبنا العداء لأهل البيت هم يعتقدون أن أهل السنة والجماعة يكرهون ويبغضون أهل البيت وهذا خطأ فادح فالمقصود هؤلاء هم الروافض أما الحلولية هم الذين يقولون عياذا بالله بأن الله تبارك وتعالى يحل في العباد كهؤلاء الذين زعموا على عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب بمعنى أن من كلم علي كأنه كلم الرب العلي ولذلك تجدهم كثيرا يقولون علي بن أبي طالب بيقولوا إيه بقى رضي الله عنه ولا كرم الله وجهه كرم الله وجهه ده خطأ للأسف الشديد كتير من أهل السنة والجماعة بيردد هذه الكلمة وهو لا يدري معناها أصلا ولا مضمونها ولا سببها فالمقصود منهم من قال يقال عليه رضي الله عنه وارضاه بدلا أن يقال عنه رضي الله عنه وارضاه يقال عنه كرم الله وجهه قالوا لأنه لم يسجد لصنم منذ صغره الجواب كان أولى بها أبو بكر الصديق لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عمره لا في جاهلية ولا في إسلام ما سجد لصنم مش بس أبو بكر الصديق كذلك كثير من الصحابة فإن كنتم رفعتم وخلعتم على علي رضي الله عنه وارضاه هذا اللقب أو هذا الذي تقولونه وتتكلمون به عندما تذكرونه فتقولون كرم الله وجهه لأجل أنه لم يسجد لصنم لا كثير من الصحابة لم يسجد لصنم فكان أولى بها غيره البعض الآخر يقول ان هم بيقولوا عن علي رضي الله عنه وارضاه ودي كلها من البدع اللي احنا بنتكلم عنها وكيف كان شيخ الاسلام تيميه رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله يتصدى لكل هذه البدع فمنهم من كان يقول ان علي رضي الله عنه وارضاه يقال عنه كرم الله وجهه لانه لم ينظر لعورته قط نقول هذا كلام يخالف النقل ويخالف العقل لان عندنا في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا يمر على المسلم أكثر من أربعون يوما رجل كان أو امرأة ويترك شعر الإبطين وشعر العانة إلا وعليه بنتف الإبط وحلق العانة أو قص العانة على اختلاف الروايات فكيف يصنع هذا عليه رضي الله عنه وهو لا ينظر إلى عورته وغيرها وغيرها وغيرها فالمقصود فهذا أمر إيه؟ أيضا مرفوض نقلا لم يثبت هذا وعقلا لم يعقل هذا مسألة أخرى يقولون وهي, وهي يعني هذه هي الحقيقة بقى في الأمر يقولون علي رضي الله عنه وارضاه يقال عنه كرم الله وجهه لأن هكذا يقولون هم لأن الله عز وجل حل في علي فعندما يتكلمون مع علي كأنهم يتكلمون مع الرب العلي تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا فالمقصود هذا قول خطأ بل يؤدي إلى الكفر فعلى عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما كان أميرا للمؤمنين بعضهم قال هذا الكلام لعلي بن أبي طالب فماذا صنع أمر غلامه وكان اسمه قنبر أمره بأن يخد أخاديد يعني يحفر حفر في الأرض ويضع فيها الخشب ويضع عليها الزيت ويشعل فيها النار بترول يعني فالمقصود أتى بهؤلاء وقال لهم لو قلتم أني أنا الله لأحرقتكم بهذه النار ولمتم كفار لمتم كفار فبالفعل بعض منهم يعني رجع عن هذه المقولة الكفرية وعدل ورجع لمنهج أهل السنة والجماعة واعترف بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إيه؟ بشر من البشر لكن البعض منهم أصر على ما كان عليه على ان علي بن ابي طالب ايه يحل فيه الله تبارك وتعالى فالقاهم في النار احرقهم لعل البعض الاخر يرتدع ويرجع فلما سالهم علي رضي الله عنه وارضاه امنتم اني بشر واني لست بربكم قالوا بل ازددنا يقينا انك انت الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت أحرقتنا بالنار إذا أنت ربنا فقال أبيات شعرية قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرا رضي الله عنه وارضاه فالمقصود هذا معنى يعني بتبسيط شديد مسألة الحلولية مسألة الاتحادية اللي هي كان بيلجأ بقى ليها ابن عربي وكبراء وقدماء علماء وإمة الصوفية وأصحاب الطرق كابن عربي وغيرهم والحلاج يجي يقول لك عياذا بالله في مسألة الاتحادية إن, إن هي تشبه مسألة اللاهوت والناسوت عند النصارى يعني النصراني يتكلم عن عيسى عليه السلام على أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة الآب والابن والروح القدس الأقانيم الثلاثة ومنهم من يقول بأنه هو الله نفسه فالمقصود طيب خلاص إذا قلنا أنه هو الله عيسى عليه السلام طب إزاي الله يدخل دورة المياه يقول لك لا هو في لحظة مرضه في لحظة نومه في لحظة جوعه لما يجوع في لحظة دخوله الخلاء ما بيبقاش إله بيبقى إنسان فبيبقى ناسوت خلاص لكن في حالات غير كده بيبقى ايه اله بيبقى لاهوت اللي هي ايه اللاهوت والناسوت كذلك عمل بعض الصوفية للأسف الشديد بل بعضهم وصل به الأمر إلى درجة ان في الاتحاد ان أعوذ بالله ان الله عز وجل اتحد في كل مخلوقاته في كل مخلوقاته وفي كل مكان ويعتقدون بأن الله عز وجل ودي كلمة خطأ أيضا برضو كتير من الناس لما تيجي تسأله فين ربنا يقول لك ربنا في كل موجود في كل مكان لا غلط الكلام ده مش صحيح الله عز وجل مستو على عرشه فوق سماواته الرحمن على العرش استوى طب العرش ده ايه يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ما الكرسي في العرش الا كحلقة ملقاة في فلاة تخيل انت خاتم مرمي في صحراء كبيرة حجم الخاتم بالنسبة للصحراء ده ايه لا يقارن حجم الكرسي بالنسبة للعرش مفيش مقارنة خلاص كده طب الكرسي بقى نفسه اللي هو الصغير ده بالنسبة للعرش ايه هو واسع كرسيه السماوات والارض اذا كان الكرسي واسع السماوات والارض يبقى العرش ايه يبقى الله ايه فلا تستطيع ان تدركه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فالمقصود لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله في نعم الله في عظمة خلق الله مخلوقاته ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا لأنك لما تيجي تتفكر في الله نفسه مش تقدر لأنه هو سبحانه وتعالى يفوق سمعك وبصرك وخيالك وفكرك إذا كنت أنت عاجز عن أنك تدرك ما يحدث خارج المسجد اللي احنا جالسين فيه دلوقتي لأن عقلك له حدود وسمعك له حدود ونظرك له حدود فكيف تصل إلى سبحانه وتعالى الذي لا تحد حدود فالمقصود ان بعض للأسف أئمة الصوفية وعلمائهم وخاصة الحلاج وابن عربي وغيرهم وخلي بالنا برضو علشان ننبه على مسألة هناك ابن عربي وهناك ابن العربي ابن عربي من غير ألف ولام وابن العربي بالألف والإيه واللام اللي بالالف واللام دي معرفة واللي منزوعة الالف واللام نكرة فهو النكرة اللي هو ابن عربي الصوفي اللي هو بتاع عقيدة الاتحاد والحلول منزوع الالف واللام منزوع الكرامة منزوع الديانة منزوع الايمان ما هو ما هو ما هو للاسف بقى مش عايزين نعمل دعايه يعني اه ما هي بقى الشرايط اللي هي بتاعت الصوفية دي بتاعت الربابة وال... دي الناس اللي عايزة بقى مصطبة ويقعد عليها يقعد ويسمع ويقول الله وحي والكلام اللي بيعمله ده وهذا يخالف الدين اصلا وده كل ده بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا يعني من أحدث شيئا في ديننا هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه ده اللي اخترع أما اللي قلد قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحديث من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وضعها صحيح مسلم فالمقصود ان وصل هؤلاء للأسف الشديد الذين تكلموا في عقيدة الاتحاد والحلول أو الحلول والاتحاد إلى أنهم لما ينظر للكلب أعزكم الله او الخنزير او الفقر او المرأة او الرجل او الصنم او الجدار كل دي عنده هي الله لان الله حل في كل شيء بالنسبة له ولذلك احنا لا نقول بقول هؤلاء كذلك ايضا لا نقول بقول الذين قالوا ان الله في كل مكان لان الله عز وجل قال في سورة تبارك أأمنتم من في السماء وخلي بالك برضو هنا كلمة فيه بمعنى على مش بمعنى فيه أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على فوق السماء ايه ده انت هتحرف القرآن ولا يا شيخ مكتوبة فيه جبتها انت منين على بقى صح كده صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هو فرعون لما جه يصلب الصحراء لما امنوا بموسى قال ايه ها لو صلبنكم في ايه في جذوع النخل هو هيمسك النخلة يفتح الجذع نصين ويدخل السحر فيها ويقفل الجذع عليه ولا هيصلبهم في جذوع النخل يعني هيضعوا على جذع النخلة ويربطوا ها امال ليه سماها فيه مع ان هو على مظبوط لان من شدة الربط والاحكام بتطلع الغل اللي في فرعون على هؤلاء السحرة الذين اتبعوا موسى فمن شدة ربطه وتقييده بالحبال لهؤلاء السحرة على جذع النخل كأنهم بالنسبة له دخلوا فين في جذع النخل يبقى معنى حرف الجر فيه بيحمل معنى حرف الجر على احيانا الاثنين بيحملوا نفس الايه المعنى فالله عز وجل لما يقول في سورة تبارك أأمنتم من في السماء والكرسي أصلا اللي هو يقول ابن عباس الكرس الكرسي موضع قدم الرب موضع قدم الملك الكرسي موضع قدم الملك وحجم الكرسي بالنسبة لحجم العرش كحلقة ملقاة في فلاة والكرسي نفسه اللي هو صغير بالنسبة لحجم العرش واسع كرسيه السماوات والأرض فيبقى ازاي الكرسي جوه السماء والعرش جوه السماء وربنا جوه السماء لا هنا بمعنى ايه على المعنى واضح صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله عليه قال ومن اعجب العجب ان هذا الرجل كان اعظم الناس قياما على اهل البدع من الروافض والحلوليه والاتحاديه وتصنيفه في ذلك كثيرة شهيرة يعني هو عامل مثلا الصارم المسلول على شاتم الرسول عامل كتاب هداية الحيارة في الرد على أجوبة اليهود والنصارى له كتب كثيرة في هذا الإيه؟ الأمر رحمة الله عليه وفتاويه فيهم لا تدخل الحصر فتاوي الشيخ الإسلام تيمية في هذه الجماعات والفرق الضالة لا تدخل الإيه؟ الحصر يقول ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها مفيش عالم سبق إلى هذا العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا كتير من العلماء هابوا أن يتكلموا في بعض ألفاظ وعبارات هو لرسوخه في العلم تكلم فيها لأنه عنده علم بيها وجسر هو عليها تجرأ هو على أن يتكلم بهذه الألفاظ حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه بل يقول شيخ الإسلام تيمية يعني يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده فجرى بينه وبينهم يعني بين علماء مصر وعلماء الشام قام بينه وبينهم حملات حربية حرب ما بين العلماء وبعضهم هؤلاء لا يقرون بما استنتجه الشيخ حسام تيمية وما توصل إليه من فقهه وعلمه ووقعات شامية مصرية وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة ينجيه الله تبارك وتعالى فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة والاستعانة بالله قوي التوكل ثابت الجأش إلى أن قال ولعل من الحق علينا هنا ده الكلام ده كلام ابن رجب عن شيخ الإسلام تيمية قال ولعل من الحق علينا هنا أن نضيف إلى تلك الأسباب التي خلقت هذه الخصومات يعني بين شيخ الإسلام تيمية وبين علماء مصر وعلماء الشام أصبح بينهم وبين بعضهم البعض خصومات وغيره وهكذا نضيف إليها سببا آخر نحس آثاره في كل عصر وهو داء الحسد الذي إذا تملك قلب إنسان أفسده وأعمى بصيرته كثير من العلماء حسد الشيخ الإسلام تيمية على أنه رجل واحد ويقوم مقام كتيبة كاملة من الإيه؟ من العلماء يعني مثلا في عصرنا الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمة الله عليه ده لوحده بكتيبة الشيخ لوحده يعني تخيل انت رجل كان يعمل ساعاتي ساعاتي ويعمل سلسلة السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وصحيح الجامع وضعيف الجامع ويبدأ يتكلم عن صحيح سنن الترمذي وصحيح ابن ماجه ويصحح يمسك أحاديث السنة كلها لوحده ويعمل لها مراجع ويفهرسها ويعمل لها من ألف ب ده كل ده لوحده يعني تلميذه الشيخ أبو اسحاق الحويني بيتكلم عن الشيخ لسام عن عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لما كان بيعاشره ويعرف ويتعلم منه بيتكلم عن أمور هو نفسه يذهل منها يعني الراجل ده كان منظم حياته بوقت يعني لدرجة ان هو نفسه امتنع عن الطعام والشراب مدة كبيرة من الزمن وسبحان الله كان عنده الطاقة ان هو يبحث مش عايز بقى وقت فالمقصود برضو يعني نذكر الشيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لكن اقصد اقول ان كل زمن بيبقى فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الامة امر دينها نعم ممكن يبقى فرد وممكن يبقى جماعة فكثير من العلماء حسد شيخ الإسلام ابن تيمية كيف أن رجل واحد يقوم مقام كتيبة كاملة في الفقه لو تكلم مع الفقهاء فهو أستاذهم في التفسير فهو عالمهم في الحديث فهو مربيهم انت متخيل يعني في كل مجال هو الأستاذ حتى في الشعر حتى لدرجة ان الشيخ الإسلام تيمية كان يعلم كتب غير المسلمين أكتر منهم هم رحمة الله عليه فهذا الحسد الذي إذا ما تمكن من قلب إنسان أفسده وأعمى بصيرته فجعل هؤلاء العلماء يحسدون شيخ الإسلام تيمية ويكيلون له الإيه؟ العداء وجعله لا يبغي لخصمه إلا الشر والأذى كل ذلك بسبب الإيه؟ الحسد ولأن ابن تيمية اشتهر وذاع صيته واجتهد في أمور كثيرة خالف فيها علماء عصره خالف فيها علماء عصره فدب الحسد والغضب إلى مدعي العلم والمقلدة ما في ناس للأسف الشديد تلاقيه بيقلد هو مش عالم ولا بيب... ولا بيبحث في المسألة ولا يستنتج هو بس مقلد مش أكتر وتلاقيه بيعترض على علماء للأسف وده الامر ده واضح وبنشوفه في هذه الايام كتير للاسف الشديد واحد قرا له كلمتين وسمع له شريطين وحضر له درسين وسمع له خطبتين تبص تلاقيه عمال يتكلم في العالم فلان والداعيه فلان والشيخ فلان فالمقصود دب الحسد والغضب الى مدعي العلم والمقلده والخرافيين الذين يضيقون آه على علماء أهل السنة المسافة بينهم وبين الناس ويتضايقون هم ويضيق صدرهم أن يروا عالما يفوقهم ويظهر جهلهم وغباءهم وقبح إيه وقبح سرير يعني مثلا مثلا انتوا عارفين موضوع القضية اللي دارت ما بين الشيخ أبو اسحاق الحويني والشيخ علي جمعة السبب إيه الشيخ أبو اسحاق بيتكلم عن أخطاء شرعية وقع فيها علي جمعة مفتي الجمهورية طب ده عالم بيكلم عالم الحوار يكون بإيه بالحجة والدليل فبقول أنت أخطأت في مسألة كذا والدليل كذا وأخطأت في مسألة كذا والدليل كذا وانت هنا لما تعمل دي تبقى إنسان جاهل لأن انت المفروض عندك علم يبقى المفروض تعمل بعلمك مش تعمل عكس علمك اليوم التاني مش يرد بقى عليه الحجة بالحجة ولا يرد عليه البرهان لا راح يرفع عليه قضية ايه ده هو ده يعني طب دوت لأهل العلم امال الجهل يعملوا ايه يعني اذا كان اهل العلم قال ايه ايوه ما هو دي بقى هو قال ان هو جاهل اذا كان ربنا قال لسيدنا موسى اني اعظ سيدنا نوح اني اعظك ان تكون من الجاهلين هو سيدنا نوح كان جاهل ده اعلم من علي جمعة صح ولا لا 950 سنة 950 سنة خبرة في الدعوة ونبي مش ورسول يعني نبي ورسول ومن اولي العزم الخمسة ورغم ذلك ربنا يقول له ايه اني اعظك ان تكون من الجاهلين اوعى يا نوح تبقى من الجهال مين هم صفات الجاهل صفاته ايه انه يجي يكلمني في ابنه ان النسب بينه وبين ابنه الدم لا يا نوح النسب بينك وبين ابنك الدين والعقيدة مش الدم ده مش ابنك لو قلت الدم يبقى انت جاهل يعني أنا لما ألاقي إنسان يعني إيه جاهل لا لا الجاهل الجهل ممكن أكون أنا أجهل أنا جاهل في الطب لأن مسألة الطب دي مش تخصص أنا جهلها فهل كلمة أنا جاهل في الطب دي يبقى أنا السبة دي مش سب أنا بوصف نفسي أنا جاهل في الطب أنا جاهل في النجارة مثلا أنت فاهم قصدي؟ طب ما هو جاهل في ده فعلا طب ما هو فعلا جاهل في ده هو جاهل في الشرع يعني لما أنا جبت كتاب الفتاوى بتاعه في المسائل اللي قالها يعني هو بلاش انا مستعد اجيب لك انا مستعد اجيب لك التسجيلات الفيديو بتاعته على الموضوع نفسه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انا هقول لك اهو اجيب لك تسجيل فيديو ليه تلاقيه عمال بيتكلم عن شيخه اللي هو تعلم منه شيخه ده ايه بقى الشيخ كركر كان بيدي دروس لتلاميذته وهو عمال يشرب الشيشه ده يبقى شيخ شيخ ايه ده وسئل وهو بيتكلم وبيستند الى ع- ده بيكذب اصلا يعني يقول لك يقول حديث ويقول لك رواه البخاري ومسلم اقل بالبخاري ومسلم ما ليش الحديث في البخاري ومسلم طب نسبته ليه في البخاري ومسلم ده يبقى اسمه ايه يبقى اما ان هو مدلس ودي مصيبه واما ان هو جاهل ايهما اخف ان يتقال انه جاهل ده لما يتقال انه جاهل يبقى احنا كرمناه ليه جاهل هيعذر بجهله انما مدلس يبقى متعمد الكذب ها انا سامعه فاختار لنفسك حلال يا شيخ.
ايه انا سامع ان هو قال في موسيقى حلال انا سامع في أيوة.
في- في موسيقى حلال ما هي- هو ربنا يهدي حزيني حلال انا ولا الفلاح اللي حلال فالسؤال اللي انا عايز اقوله ايه اللي انا عايز اقوله لما سئل في سؤال موضوع ال موضوع ال يعني بي- بيقولوا له سؤال آه، هو ممكن الولي يزني بدأ بقى يحكي قصة عجيبة كده غريبة ان ما اعرفش مين كان آه، وا- كان شيخ بتاع فو- آه، بتاع طلبة عندهم في الصوفية يعني وان هو زنى وكان في الغرفة وكل تلامذته لما شافوه ان هو بيزني كلهم سابوه مشيوا ما عدا تلميذ واحد هو اللي فضل راح جاب ميه وسخنها له فقال له ده يعني انت ما مشيتش زي زمايلك يعني ولا تلامي- تلاميذ اصحابك قال له انا ما حبيتش امشي قلت اجيب لك ميه سخنه تحتاجها بدل ما تك- عشان تغتسل لان الدنيا برد فقال له ده ولي من اولياء الله ولي من اولياء الله ازاي امال نودي فين الايات بتاعت الزنا اللي في القران والسنه نوديها فين دي ده يبقى ايه ده هو يبوس ايده ووشه ضهره لما نقول عليه جاهل على الوضع ده كده ده هو يحمد ربنا بجد وانا سمعت كده الشيخ ان الصحابه اشعريين اه ويقول لك ده كل الصحابه اشعريين يقول لك هو الصحابه كانوا ايه غير اشاعره يقول لك كده هو الصحابه كانوا ايه غير اشاعره اصلا اذا كان اصلا مذهب الاشاعره ده جاي بعد كده بكتير بعد النبي ب 300 سنه إيه ازاي بقى الصحابه ص- كانوا كانوا هم اصلا اشاعره مع ان ال- المذهب الاشعري جاي بعد الصحابه بعد جيل الصحابه تلت- بعد ثلاث قرون فجاي منين اتفضل يعني في احنا شفنا في الايام اللي فاتت يعني والعياذ بالله ان في ناس ضد الاسلام في يعني في اقرب المؤسسات الدينيه في في العالم كالازهر والاوقاف وال- والمفتي مم.
والمنازل المشكله مش في اللي احنا بنقول عليه اريحك اريحك عايز اسال سؤال بس ليه احنا دي يعتبر ماسك سلطه علينا سلطه باسم الدين حلو تمام أنت ليه بتقول- احنا نتركهم ليه ما نحرمهم؟
ما هو لسه احنا ما غيرناش الدستور لما نغير الدستور ولما نغير الرئيس ولما نغير الحكومة ولما نغير مجلس الشعب ونغير مجلس الشورى اما كل ده يبقى ساعتها نغير دول لان هؤلاء للأسف معينين من قبل حسني مبارك هو كان معينهم عشان يخدموه هو عشان يخدموه سلطانه وحكمه وليس العدو برضه حسن يعني وفي النهاية برضو على فكرة وعلي جمعة أصلا ما هوش خ... ما هوش آه، عالم يعني ده هو أصلا خريج كلية تجارة أصلا فنسأل الله العافية والسلام ده بيسمى أهل السنة إن هم خوارج يعني وصفنا احنا أهل السنة بإن احنا خوارج واستحل دمنا وبعت رسالة لأمريكا وللغرب يستغيث بيهم ويستنجد بيهم ضد اهل السنه المصريين طب يا اخي هنعتبر ان احنا خوارج طب ده احنا مصريين مع بعض تستعد الغرب على ابناء مصر ازاي فده يبقى ايه انا مسكت كتاب الفتاوى بتاعه قلت اما اشوف يا اتعلم من الفتاوى فجيت لقيته بيستدل سئل سؤال السؤال بيقول ايه آه، هل يجوز بناء القبور داخل المساجد او بناء المساجد على الاضرحه والقبور فقال نعم مش يجوز بس ده ده دين وتعبد لله وقربة وبدأ بقى يشتم طبعا اللي ايه اللي بيناقضوا الكلام ده وطبعا اللي بيناقض الكلام ده النبي اصلا خلاص فهو بقى شوف هو بقى راح فين سكة تانية بس المقصود انا قلت طب خلاص مش مشكلة انا اشوف الدليل يا ربما يكون الراجل معاه دليل لقيته بيستدل بيه بقى قمة الجهل ما هو يا جهل يا بيستجهل الناس اللي بتقرا حاجة من الاثنين فيقول ايه ايه دليله بقى يقول في سورة الكهف وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا يا سلام طب ده دول مين ده دول ايام دقلتيانوس في الرومان وماكسيميليانوس و... وغيرهم اللي هم الرومان اللي هم ملوك الرومان وغيرهم طب ده احنا مالنا ومالهم ده دي شريعه ودي شريعه طب خلاص يا عم ما دام ما دام انت بقى هتمشي كده وتاخدها من القران طيب هو لما واحد يعمل ذنب ويجي يتوب يعمل ايه يقول لك استغفر ربنا ويخلص التوبة ويعمل أعمال الصالحة وكده نقول له لا كذاب بقى ما المفروض نرجع للقرآن تلاقي سيدنا موسى قال فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم يبقى المفروض لما نيجي نعمل ذنب نقتل نفسنا ما في القرآن برضه اشمعنى مشيت دي وما مشيتش دي يقول لك لا اصل دي شريعه من قبلنا ليه هي كانت دي شريعتنا فبيكلم ناس اغبياء صح وقول الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج خلصت والعلماء تكلموا في هذا الأمر شري شري شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا إذا جاء من شرعنا ما يوافق شرع من كان قبلنا فاهمني؟ إنما شرع من قبلنا يخالف شرعنا بالنصوص الصحيحة أخذه ببتاع إيه؟ بمناسبة إيه؟ اللي يعمل كده تقول عليه أنت إيه؟ ده احسن احواله ان يتقال عنه جاهل احسن ما يقال انه مدلس او احسن ما يقال انه مجنون ما هو قدامه حل من الثلاثه يقول لي رابع ما هو يا اما كذاب يا اما مدلس يا اما مجنون يا اما جاهل اختار اختار ما بين القوسين بقى انا من رايي ان هو كان المفروض يعني السؤال- سبيل ربك بالحكمه والوسط حتى ان هو كان ي- يعني يوجه له الموضوع بشكل افضل للأسف.
ده افقد الشيخ ابو اسحاق الحويني ناس كتيره كانت هنقول علمها على قدها حلو هقول لك بقى بص ومن الناس من يعبد الله على حرف هي الناس بقى اللي مشي من حوالين شيخ ابو اسحاق دي ناس بتعبد ربنا على حرف لان عبد الله بن عباس قال ايه عبد الله بن عباس قال ايه قال ايه اعرف الحق تعرف اهله فان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال انا اعرف الحق اقدر اعرف مين ده صح ومين غلط انما مش اربط الدين بالاشخاص
لا احنا بنتكلم على البسيط الانسان البسيط في ناس كتيره مع علمها ما وصلهاش ان هي تحدد ان انا على حق وانا على باطل يبقى يتعلم اه الأمور يبقى يتعلم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم آه، طلب العلم فريضة على كل مسلم احنا بنسمع الشتايم هنا وهنا ما حدش يتكلم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا مع شيخ الإسلام ابن تيمية المقصود- هو لما بالهم اهل النار والخوارج ما ما- طب ما برضه ده اساس من الجهل ما لسه ده, ده, ده دي كارثة ده رمى, ده رمى مسلم بالكفر انا ما بدافعش ده النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال انا بدافع على من قال لمسلم يا كافر فقد بقى بها أحدهما إما هو وإما عادت إليه خلص انا أنا قريت في كتاب الت- انا بس ده كده كده وده ضد كل جهل مش جهل انا ضد الصغير خد بالك هو ممكن مثلا واحد عايز يقول حاجه زي كده ده- ده كفر عليه كده ممكن يقول نظر لنفسك يا قليل النظر الى نفسك برضه ما تبقاش اه ماشي هي هي عامة يعني المقصود اللي انا عايز اقوله ايه آه وده الدرس اللي احنا بنستفيده من قصة شيخ الاسلام ابن تيمية ان كثير من العلماء كثير من العلماء دب الحسد والغضب اليهم بل والى مدعي العلم والمقلدة والخرافيين الذين يضيقون ان يروا عالما يفوقهم ويظهر جهلهم فوشوا بشيخ الاسلام ابن تيمية الى الحكام زي ما صاحبنا عمل ايه برضه ما هو راح شكال المحكمة ما هي نفس الفكرة فوشوا بشيخ الإسلام تيمية إلى الحكام واتهموه بالكفر فزجوا به في أعماق السجون تارة في سجن القاهرة وتارة في سجن الأسكندرية ولا يكاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون يفرج عنه لما يجد من فضله وعلمه حتى يسارع هؤلاء الهدامون من جديد للوشاية بشيخ الإسلام ابن تيمية واختلاق الأكاذيب وإثارة الفتن ضده حتى يعاد به إلى السجن بعد تسليط الرعاع والغوغاء عليه زي ما احنا دلوقتي برضو العلمانيين والليبراليين واليساريين وكله بقى في القنوات الفضائية والجرايد وغيرها والمنافقين تبص لهم كلهم ايه متكالبين على الدين آه، ما شاء- كانوا عملوا حكاية ال- الفج- آه، قبل انتخابات مجلس الشعب وخافوا ان الاسلاميين هم اللي يمسكوا مجلس الشعب ومجلس الشورى ويمسكوا الدولة قعدوا يقول لك ايه انتوا لو انت لما لقوا ان في المرحلة الاولى من الانتخابات نجح السلفيين والاخوان المرحلة الثانية نجاح أكبر ونسبة أعلى واكتساح المرحلة الثالثة كانت خلاص هي القاضية يعني فكانوا بقى بيعملوا إيه في الفترة اللي فاتت فاكر آه، حي- حي- هيقطعوا إيد الحرامية حي... طب أنت مش زعلان ليه؟ آه، لو أنت مش حرامي زعلان ليه؟ ده احنا هنقطع إيد الحرامي عشان ما يسرقكش هنقطع إيد الحرامي عشان ما يسرقكش فأنت زعلان ليه؟ إلا إذا كنت أنت البعيد حرامي ما هي كده فقعدوا بقى طلعوا الإشاعات دي صح ولا لأ؟ قعدوا يقول لك إيه؟ هيقطعوا إيد الناس حي... حي... هيجبروا النساء انها تلبس نقاب هيرموا ميه نار في وش المتبرجه ولا حاجه من دي حصلت هيمنعوا السياحه بالعكس ده احنا زودنا السياحه
فاشل فاشل هو حضرتك بيخاف هم بيخاف. مش خايفين ل- ل- عشان كده هم خايفين عشان هم السياده معاهم هم يعني بصراحه يعتبر آه، مسكين زي عبد الله بن مسكين.
ابي سلول اه مسكين ما هي- هي- الله ينور عليك.
ما هي الفكرة ما- السياده معاهم هم اللي ماسكين السياده هم اللي- بصراحه هم اللي بيتحكموا في اللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله كل حاجه فيها لم بس اللي انا عايز اقوله ان ان هؤلاء الذين كانوا في عهد الشيخ الاسلام تيميه انا بس عشان خذوا من التاريخ عبره التاريخ بيكرر احنا ما بناخدش القصه ولا السيره على انها قصه وحدوته ونعرف مين شيخ الاسلام تيميه والا هقول لك بقى روح في البيت اشتري حاجه عن شيخ الاسلام تيميه اقراها وخلصت فالمقصود ان احنا عايزين نتربى ونتعلم ونعرف فالمقصود إذا بهؤلاء الهدامون يسارعون من جديد للوشاية بشيخ الإسلام تيمية واختلاق الأكاذيب وإثارة الفتن ضده حتى يعاد به مرة أخرى للسجن بعد تسليط الرعاع والغوغاء عليه وإيذاؤهم له واعتداؤهم عليه يعني مثلا الشيخ عماد عفت لما مات قدام قتل في ال في لا مش في التحرير قدام مجلس الوزراء قتل منين؟ مين اللي قتله؟ واحد من الرعاع الغوغاء واحد من مأجوري صح؟ فالمقصود شيخ الإسلام تيمية كان يسجن معه أحيانا أخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن وهو أصلا تقي الدين رحمة الله عليه يعني مش كانت الحكومة بتاخده لوحده ما هي مش أمن الدولة كانت بتعمل كده لما تيجي تاخد شيخ بتاخده إيه بياخدوه هو وأولاده هو وزوجته هو وأبوه هو وأي حد يقول أبو حفص البزار تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن محاربته للبدع قال وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم وأهل الأهواء في أهوائهم وما ألفه في ذلك من ضحض أقوالهم وتزييف أمثالهم وأشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع أوصالهم وأجوبته عن شبههم الشيطانية الشبهات الشيطانية التي كانوا يثيرونها ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية بما منحه الله تعالى من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية حتى انكشف قناع الحق وبان فيما جمعه في ذلك وألفه بان بهذا الكذب من الصدق حتى لو أن أصحابها أحياء ووفقوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق حتى أصحاب هذه البدع نفسهم لو أحياهم الله مرة أخرى من جديد وتركوا عن, أد- عن أنفسهم الهوى واتباع الهوى وعبادة الهوى كما يقول الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهو بيعبد هواه ما بيعبدش مولاه فلو تخلى عن الهوى وقرأ ب... بعدم انحيازية أو عدم اتجاه لأمر ما هتبص ليه يرجع في النهاية للدين العتيق لقد تصدى ابن تيمية رحمه الله تعالى للفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في عصره فدحض مناهج الفلاسفة والمتكلمين وبين أنهم أبعد الناس عن معرفة الأمور الإلهية يعني مثلا زي المعتزلة والأشاعرة والأبضية والمرجئة والخوارج وغيرها وغير يعني مثلا المعتزلة أتباع آه، واصل بن عطاء لما آه، هم سموا معتزلة لأنهم كانوا آه، واصل بن عطاء هو كان ألدغ في حرف الراء وكان بارع جدا في اللغة وكان عقله يعني ع- عنده عقل نافذ كان يعني يخطب خطبة كاملة لا يذكر فيها حرف الراء حتى لا يبان ايه او يظهر اللدغة اللي عنده في لسانه يعني بدل ما يجي يقول مطر مطر يجيب المرادف غيث تخيل بقى كل الكلمات اللي في اللغة العربية اللي فيها حرف ريه يشيلها ويحط مكانها ايه فما يقعش في كلمة ما يقعش في كلمة شغل دماغه في الدين بقى وما ينفعش واحد في امور معينة ايمانية إن الواحد يشغل فيها دماغه بمعنى ايه يعني في امور تعبدية يعني انت بتصلي بتصلي الظهر كم ركعة اربعة والعشاء كم ركعة اربعة طب ليه دوت سرية ودي جهرية مع انهم اربعة زي بعض طيب بتصلي الظهر كام اربعة والعصر آه وعفوا والمغرب ثلاثة والفجر اثنين طب ليه هي دي امور تعبدية يعني ايه تعبدية يعني الله عز وجل اختبرك بيها امتحنك هتعملها وانت مستسلم لله من غير ما تدور فيها على علة وسبب يبقى انت ايه امنت يعني ايه امنت معنى الايمان ايه الايمان معناه التصديق قول اخوة يوسف لابيهم يعقوب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني وما انت بمصدق لنا حديثنا لو كنا صادقين في حد فهمت المقصود ايه يبقى وما انت بمؤمن لنا يعني وما انت بمصدق لنا يبقى الايمان يعني ايه التصديق فبتقول انا امنت بالله يعني مصدق بوجود الله طالما انت مصدق بان في اله اللي هو الله وان هذا كلامه يبقى تعمل من غير ما تناقش لان ده الاسلام استسلام مسلم مفهوم ولا لا فربنا سبحانه وتعالى لو بين لنا العله من كل شيء يبقى الناس ما بتعبدش ربنا يبقى الناس بتعبد دماغها انت بتعبد الفكره اقتنعت بيها عملت ما اقتنعتش ما بتعملش يبقى انت عبد مين يبقى انت عبد دماغك عبد الفكر عبد عقلك صح ولا لا يعني الصحابه لما ربنا حرم عليهم لحم الخنزير ان هم ياكلوه قالوا لا معلش لما ن- لما ناخده تحت الميكروسكوب ونحلله ونشوف فيه ايه ولا خلاص قالوا سمعنا واطعنا بعد كده احنا بقى عشان درجه الايمان عندنا اقل من الصحابه فربنا بين لنا بقى اللي يزود الايه الايمان عندنا ان ده اصلا فعلا نصوص شرعيه قويه وثبت فيها الضرر لو احنا كلناه وهكذا فالمقصود آه، واصل ابن عطاء كان تلميذ الحسن البصري في يوم من الايام جالس فواحد بيسال الحسن البصري سؤال بيقول له اصحاب الكبائر فين آه، عفوا الكفار فين قال له في النار طب والمسلمين فين والطائعين قال له في الجنه قال له طب واحد عمل كبيره من الكبائر وما تابش ده مش كافر كده وفي نفس الوقت مش مؤمن طائع فيبقى يروح فين لسه الحسن البصري هيجاوب على السؤال راح تلميذه واصل بن عطاء قال ايه يا امام اعتقد ان هو يبقى ما بين النار والجنه لا حصل الجنه ولا حصل النار طب جبتها منين دي ده فين النص الشرعي ليها دي جابها منين بدماغه فراح الحسن البصري عقوبه ليه قال له ايه اعتزلنا يا واصل ما تقعدش معانا طرده من الحلقه من الدرس فراح جلس عند عمود سريع من سواري المسجد وبدأ بقى يلم اصحابه اللي شكله ما الطيور على اشكالها ايه تقع جم بقى اللي دماغهم زي دماغ واصل بن عطاء عملوا بقى ايه فرقة المعتزلة سموا معتزلة لانهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري ومن هنا نشأت بقى المعتزلة بقى فكرهم ايه بقى تعطيل بعض الصفات يعني يجي يقول لك ايه لو احتوى ده احسن ايه لو احتواه يعني مثلا إن الراجل- لا ما هو مش كل مخه كده هو هو تقريبا كان عنده مقدمات من قبل كده يعني هقول لك على حاجه مثل الشيخ بيبقى له نظره احيانا في الطالب فاهمني ازاي يعني هحكي لك على موقف حصل معانا شخصيا آه، الشيخ صفوت محمد حجازي عارفين قبل بقى قناه الفضائيه دي يعني من حوالي 10 سنين هو صفوت حجازي هو صفوت محمد حجازي اصلا آه، كان من حوالي عشر سنين لما كان ب- بدأ يع- يدرس لي يعني وكنت بدأت أتعلم على إيديه أو من حوالي 15 سنة تقريبا 15 سنة أهو. آه في موقف سؤال سألته فيه يا شيخ دلوقتي أنا عايز أعرف حاجة في ناس بتقول ان اللي ياكل لحم الابل وهو متوضئ ينقض وضوءه وناس بتقول ان اللي ياكل لحم الابل وهو متوضئ لا ينقض وضوءه فهل دول اللي صح ولا دول اللي صح وايه الدليل على كده ايه بقى الاجابة تخيل ايه الاجابة قال لي ابحث يا شيخ ما انا بحثت وما عرفتش اوصل عشان كده بسألك ده كل ده احنا خارجين بقى مع بعض من المسجد ماشيين لحد السيارة بتاعته خلاص كده ابحث بحثت وما وصلتش دور دورت وما عرفتش طب اسال مين يا شيخ طيب اشوف فين اجيب انهي كتاب اقرا ايه اسمع ايه ولا جاوبني وراح سايبني راكب العربيه وماشي سابني ومشي ميعاد الدرس اللي بعده لاني قاعد له في الصف الاول برضه ما سبتوش في ناس معانا تعرضوا لمواقف زي كده يا عم هو بيتكبر علينا ليه سابوا الدرس ومشوا ودلوقتي الله اعلم بيهم انا قلت مش مشكلة اتسلي شوية بس اخد العلم انت فاهم قصدي ايه هو لما عمل ده انا فضلت سنة بعديها سنة ويمكن سنة ونص ابحث وتعبت لحد ما قدرت اجمع الادلة وعرفت الادلة الاخرى والقول الراجح فيها والمسألة بقى عندي احتواء ليها كامل الحمد لله رب العالمين وعملت فيها درس او درسين الدرس مدته ساعة يعني خد مني بس الإجابة على السؤال ده يعني أنا سئلت السؤال ده بعد كده في درس جاوبته السؤال ده إجابتي ليه كانت خدت مني درسين كل درس مدته ساعة ساعة وربع فخلاصتها ان اللي ياكل لحم الإبل وهو متوضئ ينقض وضوءه يعيد الوضوء تاني أنا لو كنت خدت منه الإجابة ما كنتش هبحث هو كده اضطرني ان انا ابحث واشوف مسألة علم الحديث واشوف علم الجرح والتعديل وعلم الرجال واعرف مين الصحيح من مين الضعيف واشوف في المسألة كم قول والقول دوت الرد عليه ايه ومين القول الراسخ ومين عشان يبقى عندي انا علم بيها ابقى ساعتها على يقين وابقى اتعلمت كمان انا ليا اتعلمت بعد كده ازاي ابحث في مسألة ما اقعدش دايما اسال واخدها على الجاز ليه هو بقى بي... كان تقريبا بيعدني لبعد كده واصل ابن عطاء ربما يكون الحسن البصري كان قصد ان هو يعده انه يبقى تلميذه او يطلع بعد كده شيخ يعلم الناس طلع فلت منه طب ليه بقى ليه يعني اللي نفسه يحمس بقول لك الاجابه قلتها في درسين كل درس تقريبا ساعه وربع عايزني اقولها لك دلوقتي في خمس دقايق لا انا اقول لك بقى انت بقى ايه لو عندك انترنت باختصار يعني باختصار ما تختصرش والله لو عندك حاضر لو عندك انترنت اكتب كده على جوجل اكتب الشيخ فتحي عماد الشبراوي اكل لحم الابل هتلاقي بقى الاجابة لا تسمع الاجابة او خش على اليوتيوب ليا حلقة برضو فيديو هتلاقي بتكلم فيها على الاجابة دي بس هلخصها لك في حديث واحد عشان ما ما طولش في الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل لحم الابل فليتوضأ خلصت تفصيل بقى المسألة أنا جايبها بقى النصوص الشرعية والناحية العقلية والناحية العلمية كمان والناحية التشريحية للإنسان والجمل وإيه العلاقة صلى على رسول صلى الله عليه وسلم فالمقصود آه، ان شيخ ال- ان الحسن البصري رحمة الله عليه لما قال اعتزلنا يا واصل سموا بعد ذلك الايه المعتزله واصبحت فرقه من الفرق الضاله للاسف الشديد وكان تبناها بقى ابن اللي هو ال- ال- ال- المأمون ابن هارون رشيد تولى برضو القضية دي وجلد فيها الإمام أحمد بن حنبل وسجن الإمام أحمد بن حنبل لأن جت بعد كده مسألة وقضية خلق القرآن وإن القرآن مخلوق وليس كلام الله ما ده برضو من كلام المعتزلة لأن هم الفكرة وصلتهم إزاي قال لك إن فكر المعتزلة تعطيل بعض الصفات يعني يجي يقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى مثلا ايه آه، لا ده انا هجيبها لك في حاجات واضحه جدا يعني مثلا ايه آه، ولتصنع على عيني وانك باعيننا الايات بتنص على ان الله عز وجل له ايه عين ده مين اللي اتكلم انا ولا انت ولا ربنا ده ربنا هو اللي بيوصف نفسه وادرى النا وادرى بالله عز وجل الله نفسه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ بالوحي من ربه المعتزله قال لك لا ما احنا لو قلنا ربنا له عينين والانسان له عينين يبقى شبهنا الانسان بالرب والرب بالانسان يبقى احنا نريد ان ننزه الرب عن الانسان عن الخ... يبقى نريد ان ننزه الخالق عن المخلوق يبقى صفات هذا غير صفات هذا يبقى ربنا ملوش عين طب خلاص ملوش عين إن الله سميع بصير يقول لك لا ما بيسمعش بصير لا ما بيبصرش الله فكل الصفات عملوا فيها ايه عطلوها عطلوها عطلوها تيجي بقى تدور على ربنا ما تلاقيش ربنا يا ابني طب ده الآية واضحة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ده نفي مفيش حد زيه واثبات بقى وهو السميع البصير والاثنين في ايه واحده كان ربنا بينفي شيء ويثبت شيء ينفي ان هو يكون متشابه مع خلقه او خلقه متشابهين معاه في نفس الصفات لكن ممكن يحملوا نفس الاسم ولكن هيئه الصفه لا يعني الله سميع وانت سميع بس انت بتسمع باذن وصماخ اذن واذن وسطى واذن خارجيه واذن داخليه و- فاهم ازاي وتلفيف للاذن لكن ربنا مش كده يسمع ازاي بقى ما نعرفش اللي اتكلم فيها بقى الامام مالك لما سئل الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف ازاي ما اعرفش مجهول والايمان به واجب نؤمن ان هو استوى والسؤال عنه بدعه فالسائل اللي كان سأل الإمام مالك كده السؤال ده قال وإني أراك صاحب بدعة أخرجوه من المسجد وفي رواية إن هو ضربه كمان لأنه هيفتح باب بدعة على الناس فالمقصود ده فرقة من الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية بقى كان بيتصدى أنا بحاول بس أدي لك نبذة مختصرة عن كل فرقة عشان تشوف شيخ الإسلام ابن تيمية ده كان بيحارب في كام جبهة فضحى ضحض ملا- مناهج الفلاسفة والمتكلمين وبين أنهم أبعد الناس عن معرفة الأمور الإلهية ورد على الأشاعرة وتأويلهم وكان لهم منه أوفر نصيب ورد على القدرية القدرية لما يقول لك إيه يقول لك آه، أنا المفروض ما أخشش النار ليه يا ابني يا حبيبي يقول لك هو ربنا قدر عليا أن أنا أطلع حرامي قدر عليا أن أنا أطلع رقاصة هو قدر كده فأنا ما عملتش حاجة بإيديا فلو قدر عليا ان انا اطلع راجل طائع ولا شيخ كنت طلعت دول مين القدر اللي هو كل شيء يلصقوا بايه بالقدر فاهم ازاي وهكذا فالمقصود انه كان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله عليه يرد على هؤلاء القدريه الذين كانوا يلزمون او ينسبون كل شيء الى ايه؟ الى القدر ودي كتير من الناس للاسف الشديد لما تيجي تتكلم معاه في مساله يقول لك والله هو ربنا قدر عليا كده صح وتلاقيهم يبداوا ينتقلوا برضه الى مساله تانية وانا هرد برضه على الشبهه دي بما ان احنا بنتكلم بقى عن شيخ الاسلام ابن تيميه وردوا على هذه الشبهات فنرد عليها برضه ان شاء الله ليه مثلا ايه الشبهه المشهوره قوي على كتير من الناس او السنه كتير من الناس يقول لك ايه هو الشيخ صحيح هو ال- عايز اسال سؤال بقى بالمناسبه ما دام انت اتكلمت على القدر هو الانسان مسير ولا مخير مخير فيما لا يملك ومخير فيما يملك جميل ده إجابة إجمالا محتاجة تفصيل يعني كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الإجابة إجمالا اللي هي إيه الإنسان مخير مصير طب التفصيل إيه بقى إن أنت مخير في أمور ومسير في أمور الأمور التي أنت مسير فيها اعلم أنك غير محاسب عليها زي ايه زي ان انت نزلت من بطن امك ولد وهي نزلت من بطن امها بنت ده ليك ايد فيه مالكش ايد ولا هي لها ايد طب سؤال هل ده عليه حساب او عق... او او عقوبه او جزاء او عقاب او ثواب او غيره ملهاش ليه لان انت مسير مالكش ايد فيه لكن الامور اللي يك... لك يد فيها بقى واختيار يبقى انت فيها ايه مخير يعني مثلا انت دلوقتي جالس اهو معايا في المسجد بناخد الدرس صح غيرك بعد ما صلى مشي هل هو اجبر على انه يمشي وانت اجبرت على انك تجلس ولا انت باختيارك بدليل ان انت دلوقتي لو عايز تقوم تمشي هتقوم تمشي يبقى انت مخير ولا مسير هنا اه هنا بقى يبقى هنا بقى يع- مرتبط بيها الثواب والعقاب مرتبط بيها الايه اه جلست سمعت فزت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وده هقول لكم برضو كده يعني عشان ايه آه بشرى يعني بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحة في الأرض يجوبون الأرض ليل نهار يلتس- يلتمسون حلق الذكر اللي هي دروس العلم مجالس العلم فإذا ما وجدوا مجلس علم يعني مثلا ملائكة منهم معدية فملك لقى مسجد الصالحين في درس يجري على بقية الملائكة يقول لهم تعالوا في في مسجد الصالحين درس دلوقتي هلموا إلى بغياتكم فيجتمعوا يجلسوا مع الدرس ويسمعوا الدرس ويحوطوا الناس ويحفوهم تح- إلا حفتهم الإيه؟ الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة أو نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة فالمقصود وهم جالسين تبدأ الملائكة تصعد في نهاية اليوم لله تبارك وتعالى فيسألهم ربهم وهو بهم أعلم كيف تركتم عبادي سبتوا العباد عاملين ازاي فيقولون يا رب تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك ويعظمونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني فيقولون أبدا يا رب ما رأوك فيقول الله تبارك وتعالى وكيف لو رأوني فيقولون يا رب لكانوا لك أشد تحميدا وتمجيدا وتسبيحا وتعظيما فيقول الله تبارك وتعالى وماذا يسألون الناس دي جاية عايزة ايه فيقولون يا رب يسألونك جنتك فيقول الله عز وجل وهل رأوها فيقولون أبدا يا رب ما رأوها فيقول الله تبارك وتعالى وكيف لو رأوها فيقولون يا رب لكانوا لها أشد طلبا وحرصا وسؤالا فيقول الله عز وجل ومما يتعوذون فيقولون يا رب يتعوذون من نارك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها فيقولون أبدا يا رب ما رأوها فيقول الله تبارك وتعالى وكيف لو رأوها فيقولون يا رب لكانوا منها أشد رعبا وخوفا وبعدا واستعاذة فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له يعني ثواب الجلسة دي إن شاء الله إيه مغفرة الذنوب فيقول منهم ملك يا رب يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم الراجل ده أصلا ما بيحضرش الدرس ما كانش جاي يحضر الدرس ده دخل يصلي فلقى درس قال ما اقعد بقى انتظر العشاء تأذن وادي احنا بنسمع درس هو اصلا مش جاي للدرس فيقول الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم يعني دخل معاهم في الخير عشان بس ايه تواجد معاهم هي الصحبة ليها منفعة او ضرر لان الصاحب ساحب اما لجنة واما لنار ده كلب خلت ذكر اسمه في القرآن ليوم الدين عشان صاحب صحبة الصالحين وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي اللي هو مشي مع أهل الكهف كل ما يجي تذكر أهل الكهف يذكر معهم ايه الكلب ليه عشان مشي معاه فبالك بقى لما يكون إنسان عبد لله ويصاحب الصالحين فالمقصود شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كان يتصدى لأهواء وبدع المبتدعين فرد على القدرية ورد على الشيعة الشيعة الشيعة الذين يؤ- يسبون كل الصحابة ويكفرون كل الصحابة ما عدا ستة منهم آه، اللي هم يعني دوما وأبدا يذكرون الحسين وينسون ذكر الحسن رغم ان هم ايه اخوة طب اشمعنى الحسن ما يذكروش اصل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه وقال ايه ان ابني هذا سيد ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يحقن به دماء المسلمين وسيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه ما شاركش في مسألة المعركة اللي كانت دايرة في أيام الفتنة لكن الحسين هو اللي خاض المعركة وقطعت رأسه في كربلاء وبعض الجهال وبتوع الطرق الصوفية وغيرهم يقول لك ايه ولا برضه هتيجي تقول لي الجهال دي شتمة ما جه- ما جاهل فعلا ما يجي يقول لك ان راس الحسين طارت جت من ال- من العراق من قربلاء وجت هنا مصر تحبوا تضحكوا شويه ولا بلاش عايزين تضحكوا يلا نضحكوا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انا هسلم يا عم ان راس الحسين قطعت في قربلاء ها وطارت وجت مصر هسأل سؤال هي ام السيده فاطمه مدفونه فين في مصر الجواب لا طيب ابوه علي بن ابي طالب مدفون فين في مصر الجواب لا جده لامه اللي هو النبي محمد مدفون فين في مصر الجواب لا يجي لمصر لمين راسه تيجي لمصر عند مين له مين هنا يجي له خلاص هفترض ان هو جه جه مصر ماشي السؤال التاني هي طايره من كربلاء وجايه هنا مصر ايهما اسرع الطيران ام السير على الاقدام ام ركوب الخيل مين اسرع الطيران طبعا طب الجنود اللي كانوا عايزين يلحقوا الراس دي خلاص ازاي مشيوا في نفس سرعتها وجم هنا وعرفوا ان هي جت هنا ما هو عرفوا ازاي انها جت هنا الا اذا كانوا ماشيين في نفس سرعتها معايا ولا لا حددوا المكان اللي هو فيه وحددوا المكان اللي وقعت فيه اللي هو معمول دلوقتي مسجد الحسين هنا في ال- قدام الجامع الازهر السؤال ح- يعني ازاي بقى الطيران بقى بنفس سرعه السير او ركوب الخيل هنفترض ان ايه نفس ان هي طارت بالتصوير البطيء ماشي خلاص طارت وجت وجم هنا اتبنى له بقى المسجد اللي هو الحسين ده اللي قدام ال- الجامع الازهر اشمعنى المكان ده تحديدا ها اي حد تساله من الصوفيه يقول لك ايه عشان ده كان بيت ام الغلام صح كده ايه بقى حكايه ام الغلام دي يقول لك الراس لما جت طارت كان في واحده ست وعندها ابنها غلام جالسه في البيت فنزلت على راس الحسين فلما جم آه، اعداؤه يخبطوا يتركوا عليها الباب فتحت الباب لقتهم هم فعايزين راس الحسين تعمل ايه مش عايز تديهم راس الحسين راحت قطعت راس ابنها وادتهم ايه راس ابنها هنسال سؤال هنسأل سؤال طب ده دي راس غلام صغيرة وراس الحسين طب ازاي راس الغلام تبقى قد راس الحسين هنفترض ماشي ان هم قد بعض طب ازاي ام تقطع راس ابنها تبقى ام ازاي دي خلاص يا عم هنفترض عرفت منين ان دي راس الحسين كانت طايره بالبطاقه الشخصيه شافت معاها البيانات ان ده الحسين ولا كانت شافته على الفضائيات ولا شافت صورته في الجرايد عرفت منين ان هو الحسين ده في كربلاء في العراق وهي هنا في مصر ايش عرفها هنفترض يا عم انها عرفت ماشي هنفترض يبنوا مسجد ليه ايه علاقة المسجد براس مدفونة ايه علاقته هنفترض ان يتبني مسجد نعمل ايه بقى ماشي نعمل ايه يعني نروح بقى نتمسح فيه طب حتى بيتمسحوا في الحديد الحديد ده اللي عمله الحسين ما عملوش الحسين لا الحسين عمله ولا له علاقه بيه يبقى انت بتتمسح بمين وتلاقيهم بقى ايه يقول له نادر عليا يا حسين لو ابني نجح اذبح لك عجل يا عجل ده البعيد هو اللي عجل اذبح لك عجل ازاي انت فاهم ازاي طب تذبح له عجل بمناسبه ايه ده ده شرك ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي الذبح يعني والناس ومحياي ومماتي لمين بقى للحسين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يبقى لو ذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله يبقى أشرك بالله بنص الآية إيه؟ وما أنا من المشركين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والعبادة كل مين لله فهو صرف الدعاء لغير الله وصرف الذبح لغير الله وصرف الاستغاثة والاستعانة لغير الله يبقى ده شرك بالله طيب هنفترض ان كل ده ماشي السؤال انت بقى بتقول له اديني واعمل لي ونجح لي ابني واشفي لي مراتي واعمل لي كذا يا ابني هو لو كان قادر يعمل حاجه نفسه ما كانتش راسه اتقطعت صح ولا لا لكن ده مش معناه ان احنا عشان ما حدش يجي يفهم ان احنا بننتقص من علي من من حسين رضي الله عنه وارضاه بالعكس ده احنا نتقرب الى الله عز وجل بحبنا للحسين وبنترضى الله عز وجل على الحسين رضي الله عنه وارضاه واحنا لو كان لينا قيمه لو احنا كنا نسوى حاجه كان ربنا جعلنا التراب اللي كان بيقطع عليه بجزمته بس احنا اقل من كده كمان رضي الله عنه بس مش معنى كده ان انا اروح استشفع بيه و- واعمل الكلام اللي بتعمل ده فالمقصود ده كان برضو الشيخ اسلام يتصدى لايه عشان كده كل دي كل الفرق دي اكتر واحد تذكر قدامهم اسم الشيخ اسلام تيميه على طول تلاقيهم ك- يكرهوك ودايما يسموا كده يسمي الاهل السنه ايه وهابيه عشان الامام محمد بن عبد الوهاب لما رجع وجدد الدين ورجع الناس للسنه وصد البدعه وبدات بدات دعوته زي مين زي الشيخ آه، ابن تيميه رحمه الله عليه فالشيخ الشيخ الاسلام آه، آه، ابن تيميه رحمه الله عليه رد على القدريه ورد على الشيعه والشيعه يقول لك يعني بعضهم عندهم يقول لك يقول لك ان اخطا الامين لا يقول لك خان الامين مين هو الامين بقى سيدنا جبريل خان خان ايه بقى خان الرساله كان نازل بالرساله على علي فادها لمحمد بدل علي يا سلام فرد الشيخ الاسلام تيميه على الشيعه وعلى القدريه وافحم النصارى كمان في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود ورد كذلك على ابن الفارض وابن عربي والعفيف التلمساني والصدر الكونوي وابن سبعين وألف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وتصدى للأحمدية والرفاعية عارفين الرفاعية اللي بيطلع لك تعابين من الحيط وقام شيخ الإسلام بتحدي هؤلاء الصوفية الذين يزعمون الدخول في النيران وضربهم أنفسهم بالسيوف والسهام تشوفهم كده في الموالد يحط ال- السيخ يحطه من خده ويطلعه الناحية التانية ويجيب النار ويعملها عن نفسه الكلام ده كله وحمل وحملهم الحيات والثعابين وغيرها من أنواع المخاريق التي يصنعونها تحداهم أنه يدخل معهم النار التي يزعمون دخولهم فيها وأنها تحرقهم إن شاء الله ولا تحرقه شريطة أن يغسلوا أنفسهم أولا بالخل ليه؟ وذلك لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا تؤثر فيهم النار عرفت بتوع الصوفية بتوع الموالد بيعملوا الحاجات دي ليه؟ اه يدهن جسمه بدهن الضفدعة لما يخش في النار النار ما, بتأز- ما بتعملش حاجة على دهن الضفدعة فما يتحرقش يقول لك ت- وانت ت- الواحد بقى الناس الجهلة يقول لك ايه كرامات صح كده اه ومن الجهل برضه ما انا متعمد اقول الجهل خلاص لما يجي واحد يموت يشيل الخشبه يقول لك ده الخشبه كانت بتطير يا صلاه النبي امال خشبه الصحابه ما كانتش بتطير ليه هم دول اكتر من الصحابه ولا ايه اه عندهم كده عند الصوفيه ان الولي بلغ منزله اكثر من منزله النبي يقول ان ولغت الاولياء في بحور وقفت الانبياء بشاطئها دي عقيدتهم فشيخ الاسلام تيميه قال لهم خلاص انا مستعد اخش معاكم النار بس بشرط انا وانتوا نغتسل بالخل والخل بيداوب دهن الضفدع ونخش النار ولو انتوا فعلا اولياء تخرجوا من النار سالمين رفضوا وخافوا فلما كشف حيلهم وتحداهم وكان ذلك بمحضر السلطان تراجعوا عن ذلك وظهر كذبهم ومخاريقهم لذلك كان دايما الشوكة اللي في حلق المبتدعة دايما مين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مش هنخلص عن شيخ الإسلام ابن تيمية النهاردة فنبقى نتكلم بقى عن محنة الشيخ رحمة الله عليه في الدرس القادم قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك